17h.
Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers cinq émissions diffusées aux quatre coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la ferme d'en haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.
لاستاحش علي البيت لاستاحش علي البيت بسك من الرمحات لا تكدر قليبي شاغبني شاغبني فيك الليل والشعر والنجمات وشي بعيد هناك باقك خفى بسكات ما تقول لي وين اروح من وحشة الليلات ومسامر غثى الهموم ما تقول لي وين اروح لاستاحش علي البيت الشريك القادم
سلمها لله تربح سلمها لله الحب في قلبك يطرح سلمها لله سلمها لله تربح سلمها لله الحب في قلبك يطرح سلمها لله غنوة حب تعيش وتحب غنوة حب تعيش وتحب وتداوي ولا يوم تجرح سلمها لله تربح سلمها سلمها سلمها لله سلمها لله تربح سلمها لله الحب بقلبك يفرح سلمها لله سلمها لله تربح سلمها لله الحب بقلبك يفرح سلمها لله وانت زمانك بيه سلمها لله وان قالوا الناس عليه سلمها لله وانت زمانك بيه سلمها يلا وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات والله يا بلدي أول حب كان يا بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي تيارارارارا تيارارارا يلا إيه كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على
sur 106 FM ou campuslille.com. Je me secoue le puce, j'écoute Radio Campus. Ouais, petit. Ouais.
اللي حبك غير عمري ونسم بقلبي هواك اللي حبك غير عمري ونسم بقلبي هواك بسمي منك تطفي عمري والمنى كله رضا رضا اللي حبك غير عمري ونسم بقلبي هواك بسمي منك تطفي زمري والمنى كله رضا رضا اللي حبك غير عمري ونسم بقلبي هواك بسمي منك تطفي زمري والمنى كله رضاك يا اللي حبك غير عمري يا اللي حبك غير عمري يا اللي حبك غير عمري يا اللي حبك غير عمري يا اللي حبك غير عمري يا اللي حبك غير عمري غير غير غير عمري حبك انت غير حالي نور عيون الليالي حبك انت غير حالي نور عيون الليالي حبك انت غير حالي نور عيون الليالي دقت الحب ومر الحب دق الحب ومر الحب دق الحب ومر الحب دق الحب ومر الحب دخيلك شعرت بقلبي دخيلك شعرت بقلبي دخيلك شعرت بقلبي
Thank
أديك صرت الأغلى من حياتي حبي ودمعتي وقمرتي صرت الأغلى من حياتي حبي ودمعتي وقمرتي صرت الأغلى من حياتي حبي ودمعتي وقمرتي الحب مر الحب دقت الحب ومر الحب دقت الحب ومر الحب اه دقت الحب ومر الحب دخيلك شو عملت بقلبي دخيلك شو عملت بقلبي دخيلك شو عملت بقلبي جيت بوقتك ارفع قلبي ارفع قلبي اه يا قلبي زعلتني زعلتني زعلتني لساكن دربي جيت بوقتك ارفع قلبي ارفع قلبي اه يا قلبي زعلتني زعلتني زعلتني لساكن دربي دقت الحب مر الحب دقت الحب ومر الحب دقت الحب ومر الحب آه دقت الحب ومر الحب دخيلك شعملت بقلبي دخيلك شعملت بقلبي دخيلك شعملت بقلبي يا قلبي
أحب عمري وأعشق الحياة وساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة وساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة أحب كل الناس وأجري أحسان أحب كل الناس وأجري أحسان وأحس جوايا بميت نغم ميت نغم يملوا السجاد ساعات ساعات وساعات ساعات ساعات ساعات
احس بايدك احس قد ايه وحيدة وقد ايه الكلمة في لساني ماهيش جديدة وقد ايه ماني سعيدة ماني سعيدة وان النجوم النجوم بعيدة وتقيلة خطوة الزمن تقيلة دقة الساعات وتقيلة خطوة الزمن تقيلة دقة الساعات ساعات ساعات وساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة وساعات ساعات أضحك وألعب زي عصفور ربيع زي النسيم زي النسيم ما يعدي وفي لحظة يضيع أضيع أضحك وألعب زي عصفور ربيع زي النسيم زي النسيم ما يعدي وفي لحظة يضيع أضيع أفرح قوي وأضحك قوي قوي أفرح قوي وأضحك قوي قوي وأحب عمري وأعشق اليوم اللي فات ساعات ساعات وساعات Oh الزمن وغريبة غريبة لعبة الساعات وغريبة غريبة لعبة الزمن وغريبة غريبة لعبة الساعات وغريبة غريبة لعبة الزمن وغريبة غريبة لعبة الساعات غريبة غريبة لعبة الساعات ساعات ساعات ساعات وساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة وساعات ساعات وساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة وساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة وساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة أحب كل الناس وأجمل إحساس أحب كل الناس وأجمل إحساس وأحس جوايا بميت نغم ميت نغم يملى السكات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحاجات وساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحاجات ساعات
علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علم وامتحن وقدم علمني نقرا ونكتب علم وامتحن وقدم مهما كان صعب امتحان الدنيا امتحانها اصعب مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها اصعب علمني وايدك بيدي خليك معايا يا سيدي علمني وايدك بيدي خليك معايا يا سيدي ناحي الأيام يصير بيا وبيك في كل صحاب يستني عليك ناحي الأيام يصير بيا وبيك في كل صحاب يستني عليك نتمنى نرجع لأصحاب وقفني وكراسي وكتابي والدنيا تغني على بالي وأنا خالي البال صغري موال علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك علمني وايدك بيدي خليك معايا يا سيدي علمني وايدك بيدي خليك معايا يا سيدي ناحي الأيام يصير بيومي في كل صحاب يستني عليه ناحي الأيام يصير بيومي في كل صحاب يستني عليه نتمنى نرجع لأصحاب قسمي وكراسي وكتابي والدنيا تغني على بابي وأنا خالي البال صغري موال علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي علمني علمني علمني علمني علمني وخد بيدي علمني وخد بيدي حبيبتي كل ما بنسى تفكرني الحاجات دي كأنك تدمعك عيني كأني مش هدنيك دماية ما تستاهلش تكون كحلة ليلة لعينيك وأنا الدرويش أنا السابح بمسبحتي ومبخرتي وثوب الخيش أغنيلك ومولك مواويلك ما تسمعنيش ولا تشوفنيش ومش لازم ما دام عايشة ما دمت بعيش وياما بيك عدل الجنة وانت الامن انت الظن وانت جرمي لحظة فن يا غنوتي انا احزن اغانيكي وانت الحلم اه من حلم لا نسيني ولا نسيكي يبيعوا اللون يغشوا الدم يهدوا الكون يشيلوا الكيف في عد الكم انا انفاسك الخضراء وانا الجرح اللي في جبينك وانا اللقمه في ايد طفلك وانا قبرك واكفانك وانا الشمعايه في حفلك انا الجاهل لكن بقرا وبفهم غايه النظره انا ودارك وانا اهلك وانا وردك وانا نسلك انا رغيفك وفرانه وحطب النار وزيتونك وزتانه انا العقاطف وانا العصار واسلامك وقرانه وقلبي منشد الاذكار انا العابد انا الزاهد انا اللي يحب ما يلمنيش انا العافي انا الدرويش صلاة الثورة ما تفوتنيش ودم شهيدي وطاني بماء تاني بماء من نبع نوراني في قلبي مفيش في أسراري ولا حكايتي إلا أنت يا خيط النور يا قوة فطور يا نور منظور يا خير محظور أنا الإيد اللي منعاني أنا الآسر وأنا المأسور أنا الغايب أنا الدايب صبابة والجناح مكسور وأنا التايب عن الماء الحرام والعيش أنا الدرويش أبو الدراويش جناحات قلبي من غير ريش وحوريني صعيدي بس قولي إيه فلسطيني ومصري ومصري بس قلبي ايه فلسطيني وعربي بس جرحي ايه فلسطيني فلسطيني فلسطيني وانا الدرويش انا الماشي وانت الفكر انا المجنون في قلب الذكر ومحتكر المحبة البكر سكنت ازاي كده في عيشي ونخششتي في نخشيشي كأنك فيا مولودة وموجودة ومفقود حب مفقودة وأغانيكي أنا هي على صدري غطام زعتر ومرمية مرمية على صدري ويوم ما أموت تحشيها وترميها على قبري أنا المنقوش في كفينك يا موشومة على صدري يا كبشة عطر ريحاني يا صوت دمي إذا يسري ولا يقتل ما يوم فاصل وده الحاصل فما تلومنيش ده أنا الدرويش
Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le- la bande FM 106.6, programme que vous pouvez réécouter pendant 8 semaines sur notre site internet www.campuslille.com.
هتحس بيه إيه لو قلبك ملوش أحبة لو جرحك ملوش أطبة لو عايش بألف جرح لو عمرك ما دقت بجرح ما كنت عالي ما كنت غالي في لحظة بقيت رخيص بجد أحد
أنتم تستمعون من خلال سلبية دوت نت
جبل جبل يا ابوي وبحر لما العيون بتغلي نار القلوب بتشعل بحر يا ابوي وجبل جبل يا ابوي يا ابوي يا ابوي اللي من بحر جبلي واللي من جبلي بحر ده في بحر خدودي بتشغل وفي جبل عيوني بتسحر أو الشرق فيه كتير عجلي يا ابوي حيطير بحر يا ابوي وجبل جبل يا ابوي يا ابوي يا ابوي لما العيون بتزغلل نار القلوب بتشعل بحر يا ابوي وجبل جبل يا ابوي يا ابوي يا ابوي نحن معكم على السلمية دوت نت
مطرح ما العين بتنظر القلب يا ابوي بيراعي والحزن تملي بيغدر وبيهجر من غير ضيقة للمحبة دلال وللي قلبه مال بحر يا ابوي وجبل جبل يا ابوي يا ابوي يا ابوي لما العيون بتغلي نار القلوب بتشعل بحر يا ابوي وجبل جبل يا ابوي يا ابوي يا ابوي
أحد غفور تواب
جل وعلا
جل وعلا حبيبي انت يا ربي بحبك وانت اعلم بي حبيبي انت يا ربي بحبك وانت اعلم بي بحبك روح ما تروحي واحبك نور ملا قلبي بحبك روح ما تروحي واحبك نور ملا قلبي واحبك توبة موهوبة لكل اللي يقول توبة انا وذنبي وندم قلبي ندم قلبي على ده الذنب انا بذنبي على بابك ومين يغفر سواك يا رب سبحانه سبحانه جل وعلا شانه دموعي سجدة على بابك تبوس يا عذابك ومهما الذنب أبعدني ولا قربني لرحابك ومهما الذنب أبعدني ولا قربني لرحابك بحبك توبة موهوبة لكل اللي يقول توبة وأنا وذنبي وندم قلبي وندم قلبي على ده الذنب أنا بذنبي على بابك ومين يغفر سواك يا رب سبحانه سبحانه جل وعلا شانه
عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما ذكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما ذكاها دتها لي ماما عينيا دتها لي ماما عينيا دتها لي ماما عينيا دتها لي ماما عينيا مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا مبهى ريحتها ومكاها عندي وردة عزيزة عليا مبهى ريحتها ومذكاها اهدتها لي ممنوع عينيا اهدتها لي ممنوع عينيا اهدتها لي ممنوع عينيا اهدتها لي ممنوع عينيا مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة مذكى ريحتها مطيبها ومزين صورتها مذكى ريحتها مطيبها ومزين صورتها تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تسحرني بمنظر بهجتها تسحرني تفرع عيني كيف تراها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا أجمل منظرها ومبهاها عندي وردة نتنور بيها ريحتها روحي تغذيها نتنور بيها ريحتها روحي تغذيها سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي سعد اللي صبح عليها سعد اللي يقعد امشي واربح ذاها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا مجمل منظرها ومبهاها عندي وردة وردة مزيانة بالنسمة ترقص نشوانة وردة مزيانة بالنسمة ترقص نشوانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة لمستها ايدي بحنانة بحنانة نعشقها وقلبي يهواها عندي وردة عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها عندي وردة عزيزة عليا ما بها ريحتها وما بكاها اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا اهدتها لي ممنوع إليا مجمل منظرها ومبهاها عندي هو